ترى جمعنا فاض الفؤاد تحية ومحبة والدمع شوقا والمشاعر والمنى ماذا تركت من
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بحضراتكم جميعا في هذا اللقاء وهذه الحلقة من برنامج السلام عليك أيها النبي الذي نستمتع فيه بحضورنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا ويعني سيرة عطرة نقبس من أنوارها ونرجو أن نمشي وأن نسير على نورها وهديها آه، بلطف الله ورحمته وحوله وقوته سبحانه وتعالى يسعدني ويشرفني أن يكون معنا فضيلة الشيخ الداعية الأخ الكريم الشيخ هاني حلمي مرحبا فضيلة الشيخ ازيك يا شيخ مصطفى الله يحفظك ويبارك فيك الحقيقة آه، ال- يعني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وخلفه موكب الأنبياء الطويل إلا لتأسيس هذا البناء الأخلاقي وتزكية النفوس وأن يكون الإنسان إنسانا آه، كريما قويما كما أراد الله تبارك وتعالى له هذه مهمة الأنبياء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين مهمته الكبرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإحنا الحقيقة قبل ما ندخل في موضوع الحلقة يعني الشهادة التي أخذتها آه، أمة الإسلام ليست محاباة ولا مجاملة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يعني في شغل كبير حتى نصل إلى هذه الخيرية على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات والشعوب وال- وهكذا مستوى الأمة جميعا في حال تنقية وتزكية وتطهير طول الوقت وإلا فالله تبارك وتعالى لا يحابي أمة على حساب أمة فقد فضل بني إسرائيل على العالمين في زمن ما ثم لما تركوا منهج الله جعلهم قردة وخنازير إلا طبعا من آمن منه برحب برحب بحضرتك مرة أخرى شيخ هاني.
الله يحفظك آه، احنا كنا آه، يعني خدنا يعني آه، اكثر من حلقه ولا زالت السلسله مفتوحه في منهج المنهج النبوي منهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التزكيه وتخصيصا في معالجه افات النفوس.
تمام آفات النفوس هذه الكلمة هل هي عيوب النفوس ولا هي الذنوب ولا هي الآثام عشان نحدد المصطلح وندخل على الموضوع اتفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا قلنا انه وظيفة اساس من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم مم.
التزكية وقلنا انه لما سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل طلب من الله تبارك وتعالى ان يخلفهم في هذه الامة بالنبي الخاتم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نعم وان ربنا سبحانه وتعالى لما استجاب دعائهم رتب الترتيب قلنا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم مم.
فكانت التزكيه وظيفه اساس من وظائف الانبياء والمرسلين ومنهج من المناهج الاساسيه ان موضوع التزكيه ده موضوع اساسي جدا يعني لما بنقول احنا عايزين يحصل تغيير تغيير في الواقع تغيير في الحياه تغيير في المجتمعات اساس الامر ده قائم على امر التزكيه لانه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فجعل تغيير ما بالاقوام له وللاسف احنا بنفكر غلط يعني بنتصور ان تغيير ما بالاقوام يكون منا والله عز وجل قال ان الله لا يغير هو الذي يغير سبحان الله وتعالى.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير الله ما بانفسهم تبقى مم.
ماشيه كده مم.
لا حتى يغيروا فترك تغيير الأمور عليهم أنت تقدر تغير بنفسك لكن آه، يعني أنزل الكتاب والوحيين الكتاب والسنة فيهم أدوات التغيير أدوات التغيير مم.
لو جينا تأملنا هذا التأمل في كلمات المسيح ابن مريم في أول ما نطق في المهد مم.
هتلاقي منهج التزكية قائم قال عشر حاجات تنتهي بالسعادة وتبتدئ بالعبودية قال إيه قال إني عبد الله نعد مع بعض كده عشان نوصل للتزكية فين مم.
إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة أدي خمسة مم.
والزكاة ستة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا وشقيا ولم يجعلني شقيا مم.
طيب لم يجعلني شقيا عكسها يبقى ايه شقيا وسعيد يبقى السعادة المنهج اللي لو مشينا عليه نوصل للسعادة ما شاء الله ال- نبتدي منين نبتدي بأول حاجة انه الانسان ده يبقى عارف هدفه هو رايح فين انت هنا ليه انت هنا مش عشان تتجوز ولا عشان تنجب وتبقى تعمر الارض عن طريق هذا فقط انت مش هنا عشان تتكسب الاموال ويبقى تستمتع بالحياة وتعيش زي ما انت عايز مش ده الهدف الاساسي انت بتتكلم يكون- هنا المسلم المسلم اه مم.
انت هنا ليه اني عبد الله فاذا سئلت في اي مكان حضرتك مين حضرتك مش الشيخ مصطفى مم.
لا حضرتك عبد الله وحضرتك مين اني امه الله نعم انا دي وصف دي اعظم صفه ليا وانه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي اسرى بعبده يبقى العبوديه يبقى اول حاجه انا عارف انا سكتي فين انا بقى شغال في الدعوه ليه عشان آه، اعبد الناس لله احنا عايزين الدنيا كلها تمشي على طريق ربنا سبحانه وتعالى وعلى منهج ربنا سبحانه وتعالى ليه عشان يتعبدوا عشان يحققوا الوظيفه الاساس انما مش عشان يتعالوا على الناس ومش عشان هم يتملكوا مقاليد الامور خالص الاساس اللي هو خالص ايه اني عبد الله اتنين انا عارف انا رايح فين طب السكه ازاي الكتالوج همشي ازاي الخريطه مم.
فين اتاني الكتاب طول ما انت مالكش علاقه بالقران طول ما انت تايه تايه مم.
كده في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا مم.
السكه مش واضحه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم مم.
بيديك الارشادات والشطاره ان انت تتعامل معاه كده ان انا وانا في مساله تزكيه النفس وانا في مساله العيوب اعرض نفسي على القران وهلاقي مم.
القرآن بيحلل لي المشاكل هلاقي نفسي مثلا ملهي في الدنيا ألهاكم التكاثر هتلهي فيها ويديك ال- ال- على طول مباشرة الدواء حتى زرتم المقابر هو كده على طول الدواء مباشرة عايز تخلص من تلاهي التنامي في الدنيا والتزيد في الدنيا اعمل كده حط نفسك في هذا الموقف وروح زور قبر ما انت هتزوره هتزوره مم.
حتى زرتم المقابر القرآن طول الوقت بيدينا روشتات بس احنا نفك الشفرات ونفهم المعنى ده فآتاني الكتاب جعلني نبيا طيب انا عندي هدف ايه بقى وظيفتك وايه دورك انا وظيفتي ان انا هبقى تاجر امين وهبقى زي ال- ال- البلاد اللي اتفتحت اندونيسيا وافريقيا و- بامانه ال- المسلمين ده دوري جعلني تاجرا امينا انا ربنا من عليا بكلمتين في العلم فهيجعلني طالب علم ولا عالم ولا كذا ولا كذا فهيبقى ده دوري بكافه التخصصات واحد تالت ربنا هيمن عليه وهيفتح ليه باب في انه في اعمال الخير فجعلني صاحب آه، معروف فجعلني كده انت بقى جعلك ايه انت مين يقولوا اكبر خطيئتين عند المسلمين اللا هدف ولا دور حط كده تيجي آه، تر- آه، اسال نفسك انت عايز ليه هتلاقي عموميات يعني الناس بتتكلم في القصه دي الفردوس التمكين ال- كلام كبير انت هدفك المحدد ايه ودورك في تحقيق الهدف ده ايه هو ده عبد الله والدور جعلني نبيا وانت لازم تجاوب عن نفسك انت مين ودورك هيبقى ايه رقم أربعة مم.
طب خلاص انا عندي هدف وعندي دور واضح عبد الله وجعلني نبيا فين الاثر شوف سيدنا ابراهيم لما سال الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الاخرين مم. اثر الاثر اه يعني القضيه مش قضيه ال- الوقت اللي انا عايشه بس لا لا ده انا عايز اسيب ايه اثري اثر للاجيال القادمه انا هسيب ايه من بعدي مم.
ما بقاش عايش انها أي- ايام وخلاص وجايين الدنيا ما نعرف ليه لا انا ده بقى عارف طول أعمل إيه.
الامل المحمود اه ده طول من الامل نظر الم- الشرع انما نسيب اثر ممتد ل- لما بعد موتي وعشان كده يبقى احنا نقعد آه، نصلي عليه في كل صلاة والصلاة صلى الله عليه الإبراهيمية إلى آه، ويكون هو أبو الأنبياء والمرسلين فيبقى سايب الأثر مم.
ففكر دايما أثرك هيكون إيه بنذكر بالآية الآية اللي سقتها حضرتك واجعل لي لسان صدق في الآخر الآخرين مم. ما شاء الله وهنا وجعلني مباركا أينما كنت بص ال- ال- الرسالة الله.
أنا في أي مكان أحل فيه أنفع أي مكان في أي مجتمع من المجتمعات أكون اللي هي فسرها الحديث اتق الله حيثما كنت حيثما كنت آه.
ويجي المفسرين في الآية دي يقول لك مفيش أعظم هنا من الدعوة بس الدعوة بكل حاجة الدعوة بابتسامة مم.
أينما حللت نفعت نعم ال- الدعوة بالكلمة الطيبة باعتبار ان ومن احسن قولا ممن دعا الى ممن الله دعا إلى الله هي دي احسن فيبقى في يبقى مفيش وعمل أعظم صالحا وقال انني من مسلمين المسلمين سبحان نعم.
الله مم.
فيجي ايه البركه تحل بكده البركه تحل بيه بانك تبقى تحمل رساله نحمل الخير للغير انا شايف طول الوقت مش عايش لنفسي مش المنافق شع... مش شعارات بقى بس لا لا لا شعارات ده كلام الخ- واقعي الخير خ- مش عفوا يعني مش مش ازازه زيت ولا كيلو سكر يعني لا لا لا الخير هو الدين والدعوة الحقيقية الخلق الطيب.
والخلق الطيب والمعاملة الحسنة والحرص على الناس وعدم الاستعلاء عليهم ده اكيد وبالتالي يتخلص من الافه ال- التي يقع فيها المنافقين قد اهمتهم انفسهم ان هو طول الوقت مشغول- مباركا مشغول اينما بنفسه.
كنت انا عايز يسيب اثر عنده في رساله انصح بها الناس مم.
آم، لدكتور محمد موسى الشريف اسمها اثر المرء في دنياه بيطرح فيها رسالة قيمة جدا بيطرح فيها معنى مهم قوي يقول لك مثلا ايه كل المشاهدين ممكن نقول لهم تعرفوا الامام النووي بتاع رياض الصالحين مم.
الأربعين النووية اسمه يجي معاه مم.
الإمام النووي تعرف آه، مثلا الإمام البلقيني مين مم.
ده؟ تلاقيه عمل كده ما- لا أول مرة أسمع الاسم ده يعني ده راجل من كبار علماء الشافعية و و- و- هو قال كده في الكتاب بيقول اشمعنى ده كل الناس عارفاه وده ما يبقاش كده على ان ده من حيث العلم ممكن يكون ده كان اتقل من ده مثلا مم.
بس ليه ده اتعرف قوي وربنا ساب له اثر ممتد يبقى في كل بيت مسلم آه، مم.
يبقى عايز يجيب ك- يسال آه، خد رياض الصالحين اقرا رياض الصالحين اشمعنى ده كده وده كده فعرف قايل مجموعه حاجات حكايه سبت الاثر دي آه.
يقول لك اللي بيسيب اثر ومباركا اينما كان ده بيبقى عنده مجموعه حاجات عارف على راسها انه عارف اله... ال... عنده خطه وهدف واضح مشروع هو هيعمل ايه وحاجه تانية انه يمتلك حال مع الله آه.
هو اصل هو دي هي دي.
غيبيه بقى ما مم.
نعرفش بقى هو ايه حاله مع ربنا في حاجه في الموضوع ده ويقول لك عنده من الصفات النفسيه ما تلاقوهوش عنده مشاكل مش معنى كده ان العلماء عندهم مشاكل لكن لا هو من طبيعه تانية هو مم.
من شكل تاني ما عندوش اشتغالات بسين قال وصاد عمل و- والرد على فلان والرد المفحم و... ما عندوش القصص دي مم.
هو عنده اه، منهج وواضح عليه لذلك ترك من بعده اثرا فبالتالي وجعلني مباركا اينما كنت تعال بقى شوف بعد ما كده حددنا هدف وبوصله ودور واثر يجي بعد كده هتيجي بقى معانا واوصاني بالصلاه الصلاه رمز الحال مع الله على طول صله صلاتك صلاتك واوصاني بالصلاه يبقى انا في البدايه خالص لازم يكون ليا حال مع ربنا سبحانه وتعالى واعظمه التواصل معه في الصلاه اول ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في منهج التربيه كان قم الليل الا قليلا ليه هو كده البدايه من ها هنا تيجي بقى الوصية دي يعني عايز بس أقف عند لفظ, لفظ الوصية وعلاقتها بالصلاة يعني آه، ربما يكون يعني آه، أشمل من لفظ الأمر اه والصلاة.
وامرني بالصلاه آه.
اشوف يعني ايه فيها كده لما اجي اقول لك اوصيك يعني اوصيك بفلان انا انا مثلا حغيب وحاجه وابني مم.
وصيتي غير ما اقول لك آه، يعني آه، مش محتاج اقول لك مم.
الوصيه بذلك فيها شديد الاعتناء وتعظيم قدر هذه العباده مم.
مزيد آه، رعايه لهذا الامر خدوا بالكم من الحته دي قوي لأنه- لأنها الآلة الحاضرة في التزكية في تشريع في شريعتنا خمس م.
صلوات من اليوم والليلة غير النوافل فهي آلة متكررة وهي فالوصية آه، بها وعبادة بتساعد على ال- ال- التنقية باستمرار علشان كده النبي يقول صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون م.
كلنا هنتحرق في ال- في ايه بقى في اتون الفتن ده حتى جوه بيتك م.
فتنه الرجل في اهله في نفسه في جاره في ماله ثم تاتي صلاه الصبح فتغتسله تنزل ينزل الدش خلاص مم.
يبقى ايه فتن آه فلوس عايز اتجوز عايز كذا فتن فتن فتن فتن مش عارف اعمل ايه وطول الوقت تحت ضغوط فتيجي صلاه الصبح ينزل الدش تهدى بقى ونفس يعني الكلام.
سيارة ال- ال- ال- ال- الإطفاء سيارة الإطفاء آه، الصلاة ل- سيارة الإطفاء.
لنار الفتن مم.
نار الفتن اللي فيها هو ال- الاحتراق هنا احتراق بالفتن بالذنوب والفتن بالذنوب والمعاصي و- مم.
قال لك وأوصاني بالصلاة الجاية دي بقى الكل اللي احنا بنعمله ده عشان نوصل لها مم.
والزكاة الزكاة آه، لفظ شرعي معروف على الفريضة ال- الركن الثالث من أركان الإسلام آه، لكن الزكاة لاحظ إن اللي بيتكلم المسيح ابن مريم فالزكاة بالمعنى اللي احنا عندنا اللي هو الزكاة يعني كان هل كان في شريعتهم ذلك بعض المفسرين بيقولوا اه مم.
وبيقولوا ان سيدنا المسيح كان لا يدخر مالا ولم تجب عليه زكاة المال قط مم.
وده معنى موصول في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك نعم لكن ابن جرير الطبري بيقول كلام حلو قوي بيقول أظهر الأقوال في هذه المسألة أن المقصود بالزكاة هو تزكية النفس وأوصاني بالصلاة والزكاة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر فتوصلني إلى حالة من حالات تزكية النفس تطهير النفس مداوتها من آفاتها من عيوبها من مشاكلها اللي كل واحد مننا عنده رصيد منها فأوصاني أن أصلي وأتواصل بالله ويكون لي حال مع الله وأوصاني أن أزكي نفسي قد أفلح من, من؟
تزكى وذكر اسم ربه فصلى فصلى مم.
شوف الصلاة وتأثيرها يبقى كده يبقى الوصية هنا ان في منهج المسيح اللي هو المنهج الرباني اظن الكلمات اللي هيقولها في المهد دي لازم تكون ليها ح- دي كلمات ذهبية ده كلمات هيحط فيها منهج منهج لل- للنبوة وللرسالة و- ولبني اسرائيل في هذا الوقت واليهود اللي هيبقوا متشبثين بيه فيحط منهج كل الناس مركزة على انه قال اني عبد الله لانه عبد الله وليس الها وليس كذا لكن لو خدت بالك من المعاني التانية اللي فيها هتطلع بالمنهج ده بعد كده العجيب بقى طالما ذكرت مثال ال- سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا آه، الصلاة والسلام آه، فأشارت إليه عشان ي- ي- يقول إيه إحنا كنت متوقع مثلا أو أي حد مستمع أن يقول أمي بريئة مما رميتهما به إنما لم يأتي ذكر ده يتكلم عن منهج يعني ما يعني كيف قولك في هذا يعني يعني هو سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر في الحديث انه لم يتكلم في المهد الا ثلاثة مم.
وفعلا اللقطة دي الاثنين التانيين كانوا آه، براءات او على الاقل في دفاع.
حدث حديث جريج مم.
لما نطق عشان بس الناس تبقى معانا حتى الثلاثة اللي اتكلموا في المهد سيدنا عيسى وال- وغلام آه، المرأة منشطة.
اللي اتهمت لا غلام المرأة اللي اتهمت جريج العابد آه نعم ان هو خلاص إن المرأة البغية قالت ان الغلام ده من, من بغت جريج.
في بتاعه قالت مم.
من جريج فقام هنا على فكرة في لقطة في الحديث ان جريج لما خلاص جابوه هيحرقوا وحرقوا صومعته وقام فتوضأ وصلى مم.
ثم امسك الغلام قال له هيعمل ايه؟ قال يا غلام من ابوك؟ قال الراعي اللي هي زنت معه فالشاهد هو ايه اللي الهمه ان هو قام صلى برضه هي قام صلى وقال ايه ودعا بايه وقال ايه عشان هو ده؟
يتفتح له هذا هذا الباب من وتخطر على باله الاعجاز ازاي مم.
يعني تخطر على باله انه يكلم غلام في المهد ازاي وان هو كذا ده ايه ده بقى هو دي بقى اسرار آه، احوال حال.
احوال الصالحين بقى.
الله اكبر هي دي مم.
الثالث جريج ليس نبيا ليس نبيا عابدا انما الله عز وجل رجل من يعني الصالحين.
يفتح باب الكرامات والعجزات نفسك يختص تطلب برحمته منك الكرامة ماشي.
والله يريد منك الاستقامة الله.
وأعظم الكرامة لزوم طريق الاستقامة الله الله الشاهد الثالث بقى كان مين مم.
اللي تكلموا في المهد الثالث انه كان رجلا جبارا مر على امرأة كانت ترضع ابنها مم.
فقالت اللهم اجعل ابني مثله تعرف بقى الناس طبعاً.
ساعات كده أي بتاخدها أم المظاهر تتمنى لابنها ان يكون إن زي يكون زي- ليه هيبة والناس كلها خ- تخاف منه وتعمل كذا مم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بي- أشار بلسان وأنه حط كأن الرجل يلتقم الطفل بيلتقم ثدي أمه فخرج وأبو هريرة بيقول كده أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الأمر مم.
فقال اللهم لا تجعلني مثله يعني ترك ثدي امه لينطق لينطق بهذه الكلمة يعني طفل رضيع آه، بس ع- عشان يبقى حاجة فهم الثلاثة دول اللي اتكلموا في المهد مم.
آه، إنما غلام أصحاب الأخدود قالوا أنه كان عنده سبعة أشهر ما كانش في المهد مم.
فالشاهد انه كان لها كلها معاني ففعلا ايه بي- بيوصل رساله بحاجه ال- المسيح المسيح بقى م- الكلمات بتاعته منهج حياة قال انه مش الض- المشكلة ما كانتش هنا ده حتى في القصة العجيب انه هي هي دلوقتي هتبقى اصعب فتنة ممكن ح- نتصورها امرأة بتتهم في هتتهم في عرضها واليهود هيقولوا عليها انها زانية وعاهرة وهيتهموها في يوسف النجار الملائكة تقول لها ان الله يبشرك الطبيعي ان هيحصل ايه لما يعني انا عندي آه، واحد راح لدكتور فعارف ان هو عنده مشكله انا عايزك تبقى يعني يبتدي يهدي- يهديه ويبتدي يقول له احنا هنحتاج نعمل شويه فحوصات وهنعمل كذا ما تقلقش خالص الموضوع فيه كذا يهيئوا يعني يهيئه كذا كذا يقول لها يبشرك ده احنا يعني جاي يقول لها يبشر. آه.
يا شفتي ده انت هت... ه- ما كانتش المفروض بالنسبة إن الله لها يبتليكي ما كانتش بالنسبة لها بشرى ما ده- ده- ردها أيوحي بكده ان هو صدمة يعني أن أن يكون يعني ازاي يعني يبقى حاجه زي كده مم.
وفي الاخر خالص ال- الابتلاء ده والوضع ده بس هي خلاص اتعلمت اتعلمت وعشان كده لما اتحطت في الموقف اول حاجه يقول لك في قصتها حاجه ملمح ل- ظريف قوي هي خدت بعضها وراحت بيت لحم فانتبذت من اهلها مكانا قصيا طب ما تك- تمشي بقى ما هو خلاص مع رضيع وبتاع واليهود هيتبعوا.
قبل ده أنا بقف كتير عند هذه الكلمة وممكن كل واحد في حياته يعني بعد ما يستفرغ السنن ال- أو يأخذ بكل الأسباب كذلك قال ربك
انت خ- عارف خلاص هي لا ده, القصة ده هو ايه ال- يعني الايات دي في سوره مريم وربنا سبحانه وتعالى مهد للصوره هو الموضوع كله هيبقى التركيز على قصه مريم مم.
مهدها بقصه زكريا ويحيى مم، صحيح والاثنين كانوا في موقف واحد زكريا كان جوز خالتها نعم زوج خالتها قالوا زوج اختها مم.
عندنا امراه كبيره في السن طاعنه هتبشر بغلام وزكريا هيدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يهب له وليا فمن المتوقع انه يبقى انه هو عارف ان هو ك- بلغ من الكبر عتيه فلما ي- يبشر بالغلام يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعل الرسول يقول له يعني هو نفسه يقول طب ازاي وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية قال كذلك انت عارف كذلك دي اللي هو ايه بقى بس اللي هو لما تيجي في اشياء كده ما- ملهاش حل الا كذلك يعني يعني ليه يا رب المسلمين بيحصل لهم كده ليه يا رب احنا كده اه عندنا افاتنا بس يا رب ت- يعني طول ما نعرف التاريخ آه، كذا وكذا كذلك يا رب ده شاب في عز شبابه يحصل له كده كذلك انت كذلك قال ربك انتهينا استسلم سلم بقى بس خلاص. فوض.
سلم له فوض له الامر مم.
مفيش وهو هي هتبقى كده القصه ان مريم لما حملت في المسيح بيقول له في في بعض الاثار انها ذهبت لزوجه لزوجه زكريا خالتها او اختها قالوا فقالت لها اشعرتي زوجة زكريا مم.
اني حبلى عرفتيش مش انا كذا مم.
قالت اشعرتي انا كذلك كذلك يعني سبحان هو في الله الاخر خالص احنا الاثنين مم.
طب انا ماشي انا ست كبيره وربنا كرمني ب- بكذا طب وانتي ازاي قالت لها يقول حصل كذا.
امرأتي عاقر وامرأتي عاقل خلاص انا عايز الموضوع اخد انتهى.
لقطه ب- في هذا السياق اني انا بقف عند سيدنا زكريا وهو ال- سوره مريم آه، يعني حدثت عنه بانه اشتعل الراس شيبا وهنا العظم مني واشتعل الراس شيبا و- وبلغت من الكبر عتيه اهو الصوره اهي وال- وامراتي عاقر يعني الاسباب مفقوده لكنه لم يفقد الامل في الله سبحانه وتعالى رب لا تذرني فردا وانت وأنت خير خير الوارثين الوارثين.
انت عايز ايه في عايز ايه والعمر بينتهي وخلاص يعني آه، الامل في الله لا ينقطع لا ياس من روح الله سبحانه وتعالى وهنا بقى حي... احنا هنعرج ان شاء الله على المعنى ده ون- وناخده معانا بس اشوف في قصه زكريا في ملمحين بسرعه مم.
في طالما عرجنا عليها بسرعه مم.
في تناول القران لها اولا هو هب لي من لدنك وليا هو اقصى طموحاته انه يرزقه بغلام صالح يقول لك المنان الكريم الاكرم اداله اعلى مما تخيل لما طلب نبي لما طلب وليا اعطاه نبيا الله ما شاء الله هو يبقى هي كده الواحد لما يحسن ظنه بالله دي اثر حسن الظن بالله هو ما هو المعنى فعلا فيها ح- يعني منتهى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ان كل الاسباب مقطوعه ويدعو الله بيقين فادعوا الله وانتم فما موقنون.
لا مش ولي لا.
دي لك نبي هديك نبيه وبعدين القران يقول لك جت ازاي عشان بس تبقى رسائل للناس اللي ايه مبتلين في هذا الامر مم.
لما تبقى لسه متعثره شويه في موضوع الزواج لو هي آه، النهارده مفيش انجاب بقالهم كام سنه الأسباب ومفيش الطبية قالت مفيش مفيش مم.
فتشوف هنا بقى يقول ايه ربنا وهي رساله لاصلاح البيوت ايضا يقول واصلحنا له زوجه ليه عشان ثلاث حاجات مم.
عايز تصلح بيت اي مسلم اعمل الثلاث حاجات دول عايز آه، ال- الابتلاءات دي تطلع منها اعمل الثلاث حاجات دول ايه بقى انهم كانوا يسارعون في الخيرات مش يعملون الخيرات يسارعون اه يبقى بادر مم.
ويبقى استبقوا الخيرات ويبقى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه مم.
يبقى دايما وعجلت اليك ربي لترضى مم.
كل المعاني دي يسارعون في الخيرات اتنين يدعوننا رغبا ورهبا اه انا طول الوقت املا رجاء وخوفا مم.
يدعوننا رغبا ورهبا يبقى الدعاء في- بكل الأحوال ساعات دعاء عشان يكشف خوفا من نزول النقم وساعات بس دعاء قبل الدعاء في حركة في عمل في عمل يسارعون يشرعون في الخيرات وبعد كده يجي بعد كده الدعاء والتواصل بالله عن طريق ذلك يدعو على العبادة مم.
وكانوا لنا خاشعين ذل وإخبات الله.
انكسار لربنا سبحانه وتعالى يتصلح أي بيت بالثلاث حاجات دول لو أنت هتلاقي المشاكل هتلاقي المشاكل هي متعالية عليه ما فيش مم.
خاشعين مم.
هو كده متغطرس عليها وبيتصرف مش عارف ايه فالبيت بيفسد مم.
اصلحنا له زوجه لو كل زوج وزوجه بقى عنده كانوا لنا خاشعين انتهت يبقى دي روشتة سريعة روشته صحيح لصلاح لإصلاح البيوت.
الأسر والبيوت بس مسارعة في الخيرات اثنين الدعاء الدعاء والإخبات ثلاثه والخشوع لله والانكسار سبحانه لله سبحانه وتعالى مم.
نرجع لمر... نرجع لسيدنا عيسى بسرعه مم.
كانت رقم سبعه الكلام عن الأنبياء ده- وال- فكله متعة.
بركات وكله خيرات مطعم مم.
نعم لو ش- بالذات شوف بقى وجعلني مباركا آه.
يقول لك اينما ح- ذكر عيسى حلت البركه الله وجعلني مباركا احنا قاعدين كده آه.
بنتكلم على التزكيه ومنهجه صحيح، وهو بيدينا هو معاني بس.
جميلة آه.
البركه هو بركه وجود سيدنا عيسى أينما كده.
كنت اينما خلينا نوسع المعنى بقى يعني ال- واحد كان العبرة بعموم ليه اللفظ.
عباره لذيذه بيقول لك سيدنا عيسى الوحيد وعشان كده الناس لازم ترتبط بشخصيه سيدنا عيسى يعني مم.
في حاجه سيدنا عيسى احنا ما شفناش انبياء لكن سيدنا عيسى هينزل في مم.
الأرض. وخلي كل واحد مننا يبقى عنده وصيه لابنه ووصيه لمن ياتي من بعده يا ابني انا انا كنت مستني سيدنا عيسى لو نزل في زمانك قول له ان انا كنت بحبه قوي يا وانا سلام.
كنت كذا وكذا يا وكذا سلام دي إنه وصية سيد- فعلا فيبقى لأبنائنا نعم لانه سيدنا عيسى فيها كمان رمز جميل قوي هو مم.
سيدنا عيسى هينزل بعد المهدي والناس مم.
كلها بتنتظر المهدي علشان دايما الناس بت- بتنشغل بالدوله مم.
بتنشغل بالمعاني لكن سيدنا عيسى رمز الدعوه الله واخد بالك من المعنى صحيح إنه- يدعو إنه بالإسلام كله يكلم لك المهدي المهدي المهدي عشان هيحكم الدنيا سبع سنين ولو اتحكمت الدنيا سبع سنين هتبقى العيشه كويسه ويملأه عدلا ومع...
هو لكن سيدنا سيدنا عيسى هينزل بالدعوه هينزل ي- يقتل الخنزير ويضع الجزيه ويكسر الصلبان ويص... هيبقى دعوه مم.
فعشان كده احنا نبقى تعلق القلب دائما ان حبيبنا سيدنا عيسى انه احيانا كثيره الناس بتبقى عشان سيدنا عيسى والاشكاليات اللي ما بين الاديان وهو فبت- ما بياخدش حقه عندنا كما لا ده, ينبغي.
ده النبي يقول أنا أولى بعيسى آه.
وموسى آه، يعني سيدنا عيسى بالذات نعم ان هو آه، انه ليه حال كده خاص تعرف ان سيدنا عيسى الوحيد اللي في حديث الشفاعه آه، كلهم يذكرون شيئا يعني يعني سيدنا ادم يذكر المكان من الخطيئه سيدنا ابراهيم يذكر الثلاث المواقف اللي عرض فيهم بالكلام آه، سيدنا نوح يفك- يتذكر ال- الدعوه التي دعا بها على قومه وكل مم.
واحد نفسي نفسي نفسي مم.
آه، الا عيسى سيدنا عيسى إيه؟ سيدنا موسى يفتكر الرجل الذي وكذا مم.
سيدنا عيسى يقول لك ولم يذكر خطيئة يا سلام حاجة تانية خالص ده ما الله.
هو وأوصاني بالصلاة والزكاة وعشان كده أصل ربنا وصف وصف آه، رباني عظيم و... وكان عند الله وجيها اه ده كان كده في سيدنا وجيها في الدنيا والآخرة سيدنا وجيها موسى في الدنيا وكان, وكان آه، عند الله آه، وجيها الوجاهة يعني آه، وجيه- مقام من الأول خالص آه.
إنه قالوا لها إنه بشرك ده بكلمة وجيها منه في اسمه الدنيا ونحن والآخرة نسأله سيدنا اسمه.
عيسى.
وجيها في الدنيا والآخرة آه.
كان عند الله وجيها دي في سيدنا موسى صحيح اه الثانية وجيها في الدنيا والآخرة مم.
في الحالتين ما شاء الله.
ومن المقربين لا موضوع سيدنا عيسى ده موضوع تاني الله خالص الله.
المهم آه، ال- التزكيه رقم خمس رقم سته كانت آه، كانت الصلاه وبعد كده ال- الزكاه ما دمت حيا مم.
الاستمرار التزكيه محتاجه استمراريه يبقى حال مع ربنا واترك الباب وادمن طرق الباب واشتغل في تاهيل نفسك وتزكيه نفسك علشان خاطر الاستمرارية هي اللي هتعمل تغيير ده لا تنقطع إلا بالموت ما دمت حيا ما دمت حيا في أي عمر في أي سن في أي بتاع التزكية مستمر مستمرة تجيب ايه بقى مم.
قال بعد كده الترتيب كان ممكن يقول أوصاني بالصلاة وأوصاني بالزكاة وأوصاني ببر والدتي ما هو يخش لكن قال لك لا استمر على الحاجات دي تجيب الأثر بتاع التزكية علماء التزكية بيقولوا إنه عندنا ثلاث حاجات تخلي وتحلي وتحقق أنا إيش عرفني إن أنا إنسان زكيت نفسي أنا مين قال لي إن أنا فعلا ماشي وإحنا بندعي إن إحنا يعني في سكة ربنا واسهل حاجه تغيير ال- ال- الظواهر مم.
لكن ايش عرفني ان البواطن دي صالحه مم.
بعض الناس شخصيتهم آه، ضعيفه او او يعني زي النساء تبقى دمعتها على طول فهي تظن ان ده خشوع وهي آه، ده ضعف يعني ساعات لما إيه هي طبيعه شخصيتها رفقا بالقوارير مم.
اعرف منين انا ان ان ده حال مستقيم اعرف منين قال لك حاجتين واحد التحقق بالمعامله مع الناس اتنين بما ينطق به اللسان والاتنين يتحققوا في البر
البر يجمع المعاملة وال- والكلام والنطق.
والكلام بتاع لان هو هيبرها ب- بحسن التعامل حسن اللفظ و و- والمعامله الاساسيه اذا ما كانش ليه في خير في امه هيبقى ليه خير في حد اذا ما كانش هو يعرف هذا ال- الت- حسن الخلق في التعامل مع الام برا بوالدتي فاللي يكشف اللي يكشف لي موضوع ال- التزكيه دي والحال مع ربنا ده وما دمت حيا المعاني الثلاثه دول اللي يكشفها لي المعامله عشان كده احنا عندنا خلل مم.
كبير في الجانب ده عشان كده قاعدين بنتكلم في القصه دي كلها يا جماعه اخلاق هتت- ه- هتبان في التخلق وفي معامله الخلق في معامله الناس طب أنا عندي حديث آه، آه، يعني بيعمل تراتبية يعني مم.
آه، آه، لا يستقيم إيمان عبد حتى, حتى يستقيم, يستقيم قلبه, قلبه. يعني است- في كلام عن استقامة ال- استقامة الإيمان يعني إيه.
ممكن يبقى إيمان م- زج- زجزاجي متعرج صحيح.
في عثرات فإذا الإيمان يحتاج إلى استقامة قلب لا يست... بنص, بنص الحديث استق...
لا حتى يستقيم ايمان العبد يستقيم حتى يستقيم قلبه قلبه ولا يستقيم قلبه حتى, يستقيم لسانه.
لسانه.
يعني شوف المسألة وتبتدي منين؟
اه يعني ت- ت- وتصب في الإيمان يعني في الاخر خالص طول ما انت انت مظبط لسانك يبقى قلبك هيتظبط قلبك اتظبط يبقى يبقى الايمان اتظبط الناس بتستهين بالكلام ل- مع ان الكلام عمل لان دي وظيفه اللسان يعني على كلا- ان هو ده كلام اللي- مش اللي- مش مادي بس ده هو ده بالذات من دون الامور الاخرى ما يقولش الكلام ده في العين ما يقولش الكلام ده في الجوارح الاخرى يقول انه الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يعصي لها بالا مم.
يهوي بها في النار سبعين خريفا الكلام صحيح.
اللي بتنطق بيه لسانك الكلام بكل صوره الكلام اللي بتكتبه دلوقتي على الفيس اللي انت اللي انت ممكن تؤجج بيه انسان يدخل الاسلام بكلمه ويخرج منها بكلمه يعقد عقد ال- الزواج بكلمه, بكلمة.
ويخرج يعني ما- الكلام ميثاق غليظ فبالتالي الت- مسألة التحقق دي بتبقى بالحاجتين دول المعاملة و وكده يوصل ايه بقى عشان بقى يبقى المنهج اكتمل عندنا لم يجعلني جبارا يبقى عكسها ايه منكسرا مفتقرا ذليلا يبقى اذا كان هو الجبار متعالي فهو واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فهو أذل على المؤمنين فليس جبارا فهو طول الوقت حاسس ب يعني ايه بني ادم عبد اني عبد
لعدم ال- التجبر و- و- و- وهذا يورث السعاده في الدنيا والاخره وده يبقى اثر من اثار لموضوع التزكيه ان حاجه من حاجات انك تخلصت من ظلم النفس مم.
لان لو ربطنا رابط سريع كده بين اللفظين اللي جنب بعض آه، و- و- وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا عايز اربط ال- ال- التجبر والشقاء بعقوق الوالده او عقوق تعرف كده الوالدين بيقول كده مم.
بالنص بالنص كده كلام للسلف قالوا انه ما كان في الدنيا جبارا الا وكان عاقا ما كان لازم يبقى كده مم.
وعلامة من علامات تخلص الإنسان من هذه الصفة أن يكون بارا بوالدته محمد بن المكدر كان يضع خده على الأرض ويقول لأمه طئي بقدمك خدي حتى أبرك الله الله الله موضوع يبقى كبير هذا الإنسان بأي حال من الأحوال مش هيبقى كده مم.
مش هتبقى عنده هذه الصفات مم.
من الجبروت والظلم والتعالي لأنه حتى لو بيتعالى على الجميع مم.
ويظن أنه يبر ولا يبر لكن آه، أم عيسى كانت مريم مم.
هي أيضا صديقة يعني أمه عشان ما نقولش للأولاد بس برضو الأم تعين أو تربيهم على البر آه طبعا عشان ت- تحصد هذه الثمرة ويعني آه، هذا الحصاد وهي بقى من الجميل.
البداية خالص ده أنت بتتكلم بقى في آه، امرأة عمران مم.
وأنه هي من البداية تطلع هذه العائلة المباركة العائلة المباركة نعم ما شاء فبالتالي الله.
نوصل في النهاية خالص إلى هذه السعادة مم.
طيب يبقى الكلام ده كده بيقول ايه بيقول لم- لم يجعلني جبارا يبقى يا جماعة التزكية دي تخلصني من آفات معينة لو بدأنا نركز بقى في هذه الآفات وهذه العيوب عايز أحط للناس منهج يبتدوا من خلاله يتعرفوا إزاي آليات التزكية مم.
يبقى أول حاجة هل احنا معلش يا شيخ هاني لو احنا تتبعنا ك- كلام ال- الانبياء في القران الكريم هنجد منهج التزكيه خط ثابت في في علاقه كل نبي بالله من خلال مواقفه مع قومه مع دعوته مع اهل بيته ما ذكر في القران الكريم هنجد منهج التزكيه قائم في نلاحظه في حياه الانبياء كل آه لو كلها.
كل واحد بص بالعين دي مم.
بص حتى بالعين بداية من من من بداية الخليقة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن وإن لم تستغفر- تغفر لنا ما هي دي وترحمنا.
تزكية ما هي دي تزكية مم.
اعتراف ب اعتراف بالآفة مم.
احنا قلنا المرة اللي فاتت لما كنا اتكلمنا على الحاجات دي قلنا ان في اربعة ذكروا هذا الامر مم.
ان كان سيدنا ادم وحواء ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وان الكلام ده نطق به الكليم موسى مم.
رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي والكلام ده نطق به يونس مم.
آه، لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين والكلام ده من الصالحين بعد آه، بلقيس وكان دخل دخ- دخولها في الاسلام بهذه الامر دخولها في ال- في الدين الحق في هذا رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين وسيد الخلق بيقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي والبدايه طب لازم كده.
كده الاعتراف يهدم الاقتراف وقال عائشه رضي الله عنها في حادثه الافك ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه فالبداية اعترف البدايه ان انت الله.
تحط ايدك مم.
هي دي اول اليه من اليات والاعتراف ده في شهود للنفس وملاحظة لعيوبها خلاص هو خلاص هو, هو اعترف.
يعني عارف بقى انا هو- انا عارف ان انا و- كده.
و- وبلغة القانون الاعتراف سيد الأدب سيد الادله طيب يعترف هيعترف ازاي انه ساعات كتير آه، تواجهه مجموعه من الحيل النفسيه مم.
زي ايه بقى الغفله هو غافل عن المعنى ده ف- فبالتالي طول ما انت بتقول له تزكيه هو مش معاك اصلا هو الكلام ده خ- م- مش بيركز فيه آه، انتوا مكبرين الامور قوي في فرق بين الغفلة والتغافل آم، في الغفلة شيء يعتري الإنسان التغافل باكتساب يبقى منه.
فاهم، بس هو هو فاهم بس بيهرب.
بيح- بيحاول مم.
يعني هو آم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم آه آه يعني هو فاهم بس هو بيحاول انه يعمل كذا مم.
الغافل لا هو مرض فعلا هو مش مش سامع ولا شايف ولا عارف ولقد ضررنا جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم آه، آه، لهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون مم.
فده غافل ممكن نطبق ده على نموذج صغير اسمح لي يعني مم.
اسمح لي الساده المشاهدين ان ممكن واحد يبقى شايف بيقلب في التلفزيون فشاف جاب مثلا قناه امجاد وحلقه زي دي او اي قناه يعني دينيه بتبث ال- الخير فهو مش عايز يقف عند المنطقه دي عايز يتغافل بسرعه يهرب عشان مش عايز يسمع كلام دين ودي ودي تحصل عند بعض الناس عند الشباب يعني كانه هو ع- ع- نفسه تقول له اوعى خليك في اللي, في اللي انت فيه اقلب بسرعه على اغنيه على فيلم على اي حاجه ت- تهواها النفس ما هي- يبعد عن التزكيه ده يعتبر نوع من التغافل هروب اه ده هروب وبص يا جماعه يدرسوا كده الناس تسمع كلام ال- ال- اصحاب الدراسات النفسيه الحديثه وغيرها الهروب من المشكله دائما ليس م.
حلا لها تبصوا احنا لسه معديين على قصه مريم فاتت به قومها تحمله مم.
ما خدتوش وجرت بيه ليه؟ مواجه المشكله واجه المشكلة.
ما ينفعش ان انت تبقى قاعد طول الوقت سايب المشكله انا عن... انا عارف ان انا حالي مع ربنا مش كويس انا بقالي اسبوعين ما بصليش فجر انا اصلا عندي كذا انا عندي كذا انا عندي كذا وسايب سايب سايب سايب واجه المشكله انت لازم تعمل في اللحظه دي وقفه لا لازم اراجع حساباتي لانك لو رحت للدكتور وقلت له انا كنت مصدع من اسبوعين وبعد كده حصل لي عرض من اسبوع وبعد كده وما جيتش ليه من اول يوم وما لحقتش نفسك ليه من البدايه الحق قبل فوات الاوان في تشخيص الداء حط ايدك مكمن المشكله فين وتعامل معاها وبسرعه خد الاشياء حاسبوا انفسكم قبل ان ان تحاسبوا تحاسب آه.
البدايه لازم تبقى وبعدين كده.
وبعدين في معنى جميل قوي في في سوره الذريات انك انت تروح لربنا بسرعه الفرار الى الله ففروا بكل إلى الله.
عيوبنا بكل احنا محتاجين نفر الى الله لانه عنده الدواء وعنده الشفاء وعنده سبحانه وتعالى آه، يعني ال- ال- التغيير والتزكيه والخير كل الخير بيد رب العالمين ففروا الى الله شوف القران لما يجي يدي المعنى ده يقول ايه وده سؤال محوري قوي مم.
فاين تذهبون الله طب ما تك... ما تفكر معايا انت دلوقتي ملهي مم.
في اي حاجه وبعدين فين الاخر ان الى ربك الرجعى هتلف الدور اعمل ما بدالك محدش هيقول لك حاجه مم.
يا عم اعمل اللي انت عايزه عيش استمتع بحياتك وبشهواتك بالطموحات الدنيويه اللي انت حاططها قدام عينيك بس ما تنساش انك هتلف وتدور ورايح له في الاخر اصحابك اهو في القبور يعني الناس قريبك الناس كلها يعني لو الواحد عدى على المقابر ما كل دي كانت حياه وشهوات وزواج وعمل وكسب وبتاع والمحطه خلاص الاخيره اهي يعني عايز- ان عايز- الى ربك الرجع يعني.
عايز احكي لك قصه لسه اخ حكيها لي اول امبارح مم.
ومأثره فيا مم.
لانها فيها اللقطه دي مم.
شاب اسمه عبد الله الشاب ده آه، عنده 27 سنه حامل لكتاب الله عز وجل صوته نادي جدا ما بالقران شاء الله آه، شغال في ال- بيعملوا الح- ال- ال- الساوند والحاجات بتاعه المساجد و- فحتى ارتباطه في عمله مرتبط قوي بالمسجد مم.
ولد ما شاء الله يشهد له بحسن الخلق يقولوا ما, ما عهدنا عليه غيبه قط ما شاء ما الله عهدنا عليه انه يخوض فيما يخوض في النهي قط المهم شاب يعني نشأ في طاعة الله حقا المهم خطب بنت الشاب اللي بيحكي لي بيقول لي زوجته بتقول انها كانت فائقة الجمال ملك الجمال بمعنى الكلمة بس يبدو ان هي مغترة شويتين ثلاثة بجمالها و و و وواقفة على كده يعني فلما خطبها يعني تعلق بيها وبعد شوية هم في الديانة مختلفين تماما ما قدرش يكمل وآثر ربنا سبحانه وتعالى وإنه يمسك الطريق ده بس كبشر تعب مم.
أخي بيقول لي أنا قلت له يا عبد الله أنت مالكش إلا الحور فقال له أنا أقل من ذلك بكثير ده أنا إنسان كذا ده أنا كذا كذا شوف بقى بيقول لي كان واقف وبعدين في كان واقف بي- بي- على حاجة عربية راجعة وهو مش واخد باله صدمته صدمة خفيفة فوقع فجات له كدمة في رجله الكدمة دي ما عملتش أي مشكلة الكلام ده مثلا من شهرين ثلاثة وما حصلش أي مشكلة من أسبوعين ثلاثة بدأت تحصل عليه أعراض غريبة خدوه المستشفى صديد على المخ الله حصل نزيف داخلي حصل نزيف داخلي وحصل له مشكلة وتراكمت شوية شوية بدأ يدخل غيبوبة هنا بقى اللقطات أخ بيحكي لي بيقول لي والله العظيم كان طول ما هو في الغيبوبة يقول قرآن قرآن القرآن الله
وظل يقرأ القرآن هو حامل كتاب الله عز وجل وهو في الغيبوبة لا يدري ما يقول إخوة قعدت تبكي في المستشفى نعم.
على الأخ ده وحاله العجيب بيقول آه، سبحان الله بعد كده كان ي- يفيق أول ما يفيق من الغيبوبة يقول لهم الجماعة الجماعة طب أنا أنا يقولوا له صلي يعني أنت صلاة ما عملتش الجماعة كذا كذا يعني.
كذا يقول لهم أه الجماعة طب حد يعني صلوا معايا أنا هصلي على السرير وأنتوا كذا كذا وظل على هذا إلى أن وفاته المنية هنا بقى بعد كده اللقطة الثانية الأخ الإخوة بيقولوا كلهم إن هم تصدعوا إنه أخ فلان و27 سنة و و و. بيقول والله الذي لا إله غيره لما دفناه كدنا نصنع له عرسة بيقول ما شفنا في حياتنا مش مبتسم سنانه باينة الله الله بيعمل كده ما شاء الله تبارك وهكذا.
الله. الله أكبر.
ومات على ذلك شوف بقى الإنسان لما ينشأ على طاعة الله عز وجل الله يبقى حاله عامل أكبر.
إزاي الله أكبر.
الواحد فعلا يغبطه في الزمن ده والله مش عارف اقول ايه يعني اسيب لكم التعليق نفاصل ونرجع لكم تاني تحية ومحبة والدمع شوقا والمشاعر والمنى ماذا ترى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عدنا الى حضراتكم قبل الفاصل اللي كان معانا كان في قصة جميلة بتدل مفادها أن يعني ممكن الإنسان يبقى عايش حي وفايق بكامل صحته والبدنية والعقلية والنفسية لكن يبقى مع الله سبحانه وتعالى في غيبوبة حقيقية والعياذ بالله غائب عن الله اللي هي التعبير القرآن الكريم نسوا الله فنسيهم أو فأنساهم أنفسهم في الآية الثانية يا سلام الإنسان يبقى حريص أو إنه يلبس كويس ويأكل كويس ويشرب كويس ويتجوز أجمل واحدة وكذا وكذا وكذا وفي كل فاكر نفسه لكن نسي, نسي الله تبارك وتعالى الذي وهبه هذه الحياة أظن دي في حياة الإنسان جريمة كبرى ولا تصح بالتالي من المسلم اللي هو على الدين الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى هداه للحق المبين اللي إذا عاش على المنهج ده بإذن الله تبارك وتعالى ربنا يحيينا عليه ويتوفانا عليه صادقين بلا ريب ولا شك يقول يوم القيامة لما أهل الجنة يدخلوا الجنة مش يفرحوا بالجنة ونعيمها والزعفران والمسك والجنة وصفها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إنما يقولوا إيه الحمد لله الذي هدانا لهذا فرحوا بالهداية أكثر من فرحهم بالنار الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله النفوس وآفاتها قضية مهمة جدا لكل واحد فينا كل واحد بيستمع من النهاردة نحاول ندخل في قصة التزكية نفر إلى الله من أنفسنا بيسعدني وشرفني مرة أخرى أن أجدد الترحاب بالداعية فضيلة الشيخ هاني حلمي برحب بيك يا شيخ هاني جزاكم الله خير معاني جميلة الحقيقة فجرتها سورة ينبوع سورة مريم والآيات اللي تتعلق بقصة المسيح عليه السلام وبنقول ان خط التزكية موجود في حياة كل نبي من خلال ما حكاه القرآن العظيم وما جاء في السنة خلاصة رحلة كل نبي تزكية نفسه مع الله عز وجل وهو نبي ومصطفى وتزكية أهله وقومه هي دي مهمة رسالة الله سبحانه وتعالى في حياة الأنبياء جميعا خلينا نقول بقى نطبق هذا الكلام على آفات الإنسان المسلم في العصر الحديث تختار لنا آفة نحاول نشوفها ونحاول نعالجها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء بيتكلموا عن حاجة الآفات كتير مم.
بيتكلموا عن حاجة اسمها أصول الآفات الآفات يعني العيوب العيوب مم.
اه الآفات العيوب آه، المشاكل اللي عندك اللي حايلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى المشاكل اللي بتولد الأخطاء اللي انت بتقع فيها مم.
إنسان غضوب عصبي فبيتولد عنه إذا الغضب ملاك كل شر إنسان عنده شوية زهو بنفسه فبيقع في إشكاليات بسبب في التعاملات بسبب الأمور دي واحد متكالب على الدنيا شوية واحد مبتلى في موضوع الشهوات بشكلها العام هي دي الآفات هي دي العيوب هي دي المشاكل الذي اللي لازم أتعامل معاها فهم كتير طب أتعامل معاه قال لك خد من الأصل ما أنا مش هشتغل على الفرع وأسيب الأصل مم.
انا لازم ايه قبل آه، خد الطريق ال- الاساسي الاول قبل ما ما نشوف الفرعي طيب البدايه قالوا في مجموعه من اصول الافات مثلا على راسها حب الدنيا مثلا راس كل خطيئه لكن في افات متعلقه اصلا بنوعيه الشخصيه نفسها احنا مختلفين وكل واحد ليه آه، سمات معينه في شخصيته عايز تعرفها دي اجمع من القران ومن الناس عشان الناس وهي بتقرا وردها كده مم.
اقرأوا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله شخصيات عاطفية بتحب بتتعلق قوي عندها مشكلة الفراغ العاطفي ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة في طول الوقت في نوعيات مختلفة من الشخصيات في شخصية قوية جدا وفي شخصية أضعف وهكذا فقالوا انه العلماء ال- بتوع التنميه البشريه بيتكلموا عن اربع حاجات اربع شخصيات شخصيه بيقولوا عليها الشخصيه العاطفيه شخصيه بيقولوا عليها الشخصيه الابداعيه وشخصيه بيقولوا عليها الشخصيه القياديه وشخصيه بيقولوا عليها الشخصيه التحليليه العلميه مم.
كل واحدة من دول بتبتلى بآفة خلونا ناخدهم بقى كده على طول ونحط منهج من الحكاية نختار ايه نبتدي بالشخصيه العاطفيه لانها الشخصيه المصريه لانها الشخصيه العربيه الشخصيه الشرقيه شخصيات عاطفيه الى ابعد حد بتحسب الامور اكتر بالوجدان.
الوجدان مم.
عايز تعرفها دخل في عقله معلومه شوف هيعبر عنها ازاي هيعبر عنها بمشاعر انا حاسس انا اشعر مم.
حاسس اشعر الكلمات اللي بتدل على الوجدانيات هي طول الوقت هي قاموسه مم.
بيهتم جدا بالمعاني دي ممكن يسمع حلقة زي كده المعاني اللي بتلمس قلبه هي أهم عنده من المعلومات اللي بتخاطب عقله هو شخصية بتوزن الأمور بهذا الميزان الوجداني عنده مشكلتين بقى كبار قوي ومشاكل أخرى فرعية مشكلتين الكبار بتوع على رأسهم سرعة الإحباط يئوس لأنه هو وجداني فلما بيزلزل وجدانيا او لما تحصل صدمه فتلاقيه على طول رد فعله مفيش فايده الدنيا سودت خلاص سود تماما مم.
مش احنا كده واحنا بنقول مش عارف من ايام سعد زغلول احنا بنقول مفيش فايده مم.
هو كده ثقافه ال- الناس انه مفيش فايده م- مت- ي- سوداوي شويتين ثلاثه وسوداويته بيقولها بطريقه تانية يعني هو مش بيقول ان هو مفيش فايده علشان هو ربنا لا يعني مش قادر على التغيير لا هو بيقول لك اصل انا وحش بس خليني حيوش.
اخد لقطه من آه، حياه الانبياء برضو مم.
عشان لما نيجي نقرا القران نطبق هذا الكلام الايات اللي تفكرنا آه، سيدنا يعقوب القرآن بيعبر عن حالته النفسية وتأثره بفقد ولده وبيضت عيناه مش من البكاء من الحزن من الحزن الحالة, وهو كذلك.
الحالة النفسية أنا مش بفسر لكن أنا آه، عند تمام، منطق اتفضل، الآيات صحيح لو في حاجة غلط بتراجعني مم.
فيها وبيضت عيناه من الحزن يعني هو على مستوى الشخصي متأثر جدا بالحدث إلى هذه الدرجة اللي بان أثرها في فقدان البصر مم.
ولو حتى فقدان مؤقت يعني زي ما مم.
جاء في القصة لكن يبتلى الابتلاء الثاني في الولد الثاني في فيقول ل ل ل بنيامين.
ل- لبنيامين اه يقول لاولاده اذهبوا فتحسسوا آه، من يوسف واخيه وأخيه.
ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس.
ييأس من روح الله إلا القوم طب الكافرون.
أنت الذي يعني بيضت عيناك من الحزن يا يعقوب وفي ذات الظن الجناح الآخر في حسن ظن بالله سبحانه وتعالى لا تيأس ويوصي به إزاي المعادلة دي تحصل في الشخصية ده ده ح- في ملمح الإمام القرطبي بيتكلم عليه يمكن الناس آه، يعني آه، يسمعوه أنا عن نفسي لسه قار- وق- قريبا آه، يعني فوجئت بيه مم.
رتب لي الكبائر كده يعني أنا أنا متصور في ترتيب الكبائر الموبقات السبع مم.
ليك شركة على رأسها خلاص مم.
ماشي تبتدي بقى تتكلم في القتل تبتدي بقى تتكلم في حقوق الزنا الوالدين والربا والزنا.
وعقوق الوالدين والسحر الحاجات الك- الضخمة دي تعرف بيقول ان ترتيبها وبالادله ترتيبها رقم واحد الشرك مم.
رقم اتنين الاياس من روح الله يا الله بالايه دي تاني, تاني كبيرة بعد الشرك بعد الشرك ال- اللي يعني يا يحصل- جماعه افهموني كويس مم.
يعني اشد من الزنا اشد من الإق- القتل وسفك الدماء اشد من الاشياء اللي هي الضخام اللي احنا بنعظمها الياس من روح الله اشد لانه بيقطع عليك خط الرجعه خلاص هو انت ممكن يؤدي الى الى الى, إلى ال- كل بقى الانتحار الباقي ده.
او الضياع او ال- الهروب الى طريق المخدرات الى المع... يعني لا خلاص ما فيش اي اي فايدة.
دمار يعني ما هو فيش فايده فخلاص انا مم.
هعمل كل حاجه بقى مم.
هسفك دماء ه- ه- هنتهك اعراض هعمل كذا ما هو فيش فايده مم.
خلاص انتهينا فعشان كده تيئيس الناس ده مصيبه ان لما تقنط عبادي ما تيأس الناس دايما اديهم البشاره وعشان كده بنرجع دايما آه، في في منطق الد- الدعوه لفتح باب الامل ل- لمن قتل 99 نفسه وكمل بالمئة وكان العالم العارف بربه سبحانه وتعالى هو اللي دله على الطريق العابد وكان ما هو فهم- صادق ما عرفش بالتوبة.
الكلام ده العابد قال له يعني دي اشكال يجي منها آه.
بتاع 99 واحد فاكمل به لانه ما كانش واخد باله مم.
العالم الحق هو الذي يطبق وبشر المؤمنين مم. مهما يبشر.
كانت لو بلغت ذنوبك عنان السماء ان صح يعني ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي مم.
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا مم.
على ألا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة إيه ده إيه ده الله اكبر ده إيه ده يبقى أنت مين ده أنت لو كنت أسوأ خلق الله في الأرض
دي مش دعوة للذنوب دي- لا ده دي- فتح باب الأمل لأن هيجي لحظة على الإنسان محتاج يتوب بس يبص وراه في دماء واشلاء وفي اكل حقوق الناس بالباطل وفي كذا وكذا كذا فيجي الشيطان ييأسه لكن لا تيجي مثل هذه البشرات تفتح له الباب وهو يدور بقى يخلص نفسه من حقوق الناس ازاي بس لانه صدق صدقة مع الله مم.
عز وجل وساعتها ربنا يغير له منار الارض زي ما في حديث ال- القاتل يفتح له ابواب اخرى بقى ينقله ناحيه ال- آه، ارض الرحمه ده يعني احنا لو تخيلنا مثلا واحد عشان الناس بس تاخد الرسائل دي لان هو دي المعالجه لموضوع الاحباط والياس والم- و- اول حاجه ان انت تعظم هذا الذنب اعرف انه اخطر عليك من اي حاجه مم.
اوعى تيأس مفيش حاجه اسمها يأس في طريق التوبه حاجتين ما تعملهمش ابدا لا تيأس ولا تمل لو كنت مين لو كنت مين تعالى شوف كده حسن الظن في الله سبحانه وتعالى لما ربنا يتكلم على اصحاب الاخدود دول ناس كفر فجر قتلوا الناس عملوا لهم محارق ولا محارق يعني مضرب حاجة.
المثل في الظلم ال- ال- بشاعه الظلم ان يعني.
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات مم.
بتعبيراتنا احنا كده ده القران في الاول بيقول السوره بيقول قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود مم.
إيه، شايف بقى العذاب عامل ازاي مم.
اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود اصرار وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يولعوا يا رب يروحوا في ستين ألف سلامة مم.
ولع فيهم يا رب مم.
ياخدوا يشفي صدور قوم مؤمنين مم.
ثم لم يتوبوا
الله الله إيه ده ابن عباس بيقول قتلوا أولياءه فتنوا الناس صنعوا كذا ورجى لهم التوبة إنه ممكن يتوب حتى لو كنت إيه ارجع وراجع حساباتك رب سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم, إن شكرتم وآمنتم يا سلام عشان كده احنا مش عايزين نبقى كده احنا عايزين نفتح حتى لأهل الإجرام نفتح لهم طاقة ونقول لهم ثم لم يتوبوا ارجع قبل فوات الأوان لأنه بعد كده العقوبة هتبقى شديدة قوي الدنيا خلصانه خلصانه خلصانة مم.
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق مم.
وما قالش ايه فلهم عذاب النار خالدين فيها كذا كذا لا لا من جنس العمل لأن يعني من جنس العمل انت حرقت الناس وهيبقى كذا وهيبقى شديد جدا مم.
فالحق قبل فوات الاوان وراجع حساباتك لانه المنطق ده ينفع الد- الداعية اللي مسؤول عن دعوة الناس و- وهدايتهم ونقلهم وأبلغهم دعوة الله سبحانه وتعالى إنه مهما كان الشخص اللي قدامه فعل وفعل لابد أن يفتح له باب الأمل وباب الرجاء عشان هو كده.
مش داخل ين- في حالة غضب ولا صراع شخصي ولا انتقام لا ده اللي وصل إلى الظ- في ظ- في ظلمه إلى هذا المستوى ده في منتهى المسكنة وفي أشد الاحتياج لأن ينقذ مما هو فيه دي رؤية الداعية يعني الرحمه مم.
الرحمه اللي المفروض تبقى عند اي اي داعي لله عز وجل مش الدعاء بس اللي هم يعني ناس متصدره مم.
حتى في كلام الناس بعضهم بعض شوف المعاني دي المفروض تبقى عامله ازاي مم.
باهل الذنوب اهل المعصيه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اذنبت ذنبا كبيرا فق- فلم اترك حاجه ولا داجه الا فعلته عارف اللي داخل يقول لك انا عملت كل حاجه وقطع و...
مم.
اكلت السمكه وديلها وكل الكلام ده يعني ما عمل ما فيش حاجه ما عملتهاش ففي ناس تتقبض وبالذات بقى لما يجي يقول لك انواع الذنوب فممكن يقول لك ده انا كنت وقعت في كذا حاجات صعبه قوي حاجات ممكن تتقزز منها النفوس مم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله انت مسلم فلما البديهي لما بتيجي تقول له في الحته دي يقول لك اه والله يعني كان على هي دي الموجوده مم.
هي دي الحاجه لكن بعد كده كل حاجه ممكن ت- تتصورها انا عملتها مم.
قال تفعل الخير بص بقى تغيير القناعات السلبية أنا عملت ذنوب كتير أنا مش نافع أنا على على النار حتف هو كده بيكلم نفسه بيقول دي لنفسه اسمها كده قناعات سلبية قناعات سلبية مم. مقتنع إن أنا ضايع ضايع ضايع وتلاقي الناس يقول لك كده مم.
في بعض يقول لك بص بص يعني بص كله داخل النار آه، كله آه، داخل النار.
بتتقال دي والعياذ على بالله بتاع.
كلمة خطيرة فبالتالي يعني ايه شو انت ه- هتخشها قد ايه وبتاع وبعد كده بقى ربك كريم يبقى يدخلنا الجنه مم.
فانت مش فاهم ال- آه، ان عذاب ربنا ده قد ايه الراجل يغمس في النار غمسه يقسم بالله ما رايت نعيما قط فالشاهد قال له مستغير القناعات قال له تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدل الله بص تغيير القناعات اهي السيئات حسنات انا عامل مليون ذنب يا رب الحسنات المليون ذنب هيبقوا مليون حسنه قال له تفعل الخيرات تترك المنكرات وقف نزيف الذنوب خلاص وقف مش هعمل الذنب ده ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون انتهينا وتفعل الخيرات وان الحسنات يذهبن السيئات الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا عملت سيئه فاعمل بجنبها حسنه السر بالسر شاب يجي يقول لك انا بعمل ذنوب المعاصي السر انا بقع في كذا مواقع ومش عارف عاده سيئه وعلاقات محرمه طب خلاص اعمل في الجنة موضوع دلوقتي في المعالجه خلاص هتوقف ده وخلاص تفعل انت- الخيرات تفعل الخيرات صدقة سر قيام ليل في ال- ما حدش مطلع على ركعتين حيث لا يراهما الناس تفعل الخيرات في أمام السيئات السر بالسر والعلن بالعلن يبقى منهج على طول شوف إيه، غير له الامر زي ده هو جاي بيقول له انا عملت مصيبه سودة انا عملت ذنب تقيل قوي انا ممكن اتكسف اقوله لك انه كذا كذا كذا يقول له لا تفعل الخيرات تترك المنكرات تترك المنكرات يبدل الله السيئات حسنات فخرج الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويهلل لا اله الا الله والله اكبر دي فرجت امال الناس كلها كانت بتقول غير كده ليه هو استثقل على نفسه جاي وعارف ان ذنبه كبير بس جاي في محبط محبط مم.
ازاي بقى بيغير له القناعه دي بص المنهج بس انا ال- عايز اشوف اقف عند الجمله الترتيب ده مقصود ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى طبعا.
ما الطبيعي جاي يقول له انا جاي بما ت- ما تركته آه، شيئا حاجه ولا داجه يعني حاجه ولا تسبق.
دج- يعني كل شيء ف- من المنكرات فالمنطق السياق المنطقي يعني في كلام الناس يقول له تدع تترك المنكرات او تدع المنكرات وتفعل الخيرات انما النبي قال له العكس قال له تفعل الخيرات لانه يمكن ما جربهاش فسر لنا الجزئيه الترتيب ده في في ما منطق هو الحديث.
فكره ان ايه التوبه يا جماعه مش شيء سلبي مم.
الناس بتفهم ان التوبه عيط و- و- و- ويبقى شيء من يعني بالعكس ممكن يبقى شيء من زياده الكآبه مم.
كل شويه يفكروا بالذنب وانا عملت الذنب فيقعد يبكي عليه فيقول لك كده ده هو كده يبقى كده يعني تاب ويبقى بيحاول في ده طول الوقت ان هو يروح يعمل عمره ويبكي في الحرم يبقى هو عمل ده مطلوب الندم ده الندم راس الامر بس التوبه شيء ايجابي انت النهارده في خلل في الجانب ده حاول طول الوقت بدل ما تبقى انت صاحب القناعات السلبيه وانت طول الوقت ع- هالك في هذا الجانب السلبي السيء اللي هي السيئات ابتدي بشيء نافع اعمل حسنه ابتدي اشعر نفسك انك تنفع عارف انهم بيقولوا كده انه عشان اعالج الاحباط ده اشجعه بشيء بسيط الشيطان ساعات يهول له الامر يعني يقول له ايه انت لا نفعت حبيت تبقى ملتزم وتحافظ ما بتقيمش ليل وما بتصومش وقلت تحفظ قران ما بتحفظش ده انت كل اللي عملته كذا انت انت رسائل سلبيه طول الوقت مم.
فهو من اعمل فين فيقول له ايه خد حاجه بسيطه حاجه بسيطه وما شاء الله الله اكبر انت عارف ده انت النهارده بفضل الله عز وجل ده صلاه في اثر صلاه ك- كتاب في عليين ده اسجد واقترب دي السجده بقربه دي ادي نفسك رسائل ايجابيه انا كويس انا انفع انا انا يجي مني اعمل حسن منهج الملاحقة القلبية أنا شايفه في في في ألفاظ محدودة في حديث النبي وأتبع السيئة الحسنة تمحوها تمحوها يعني يا- ده ده منهج ملاحقة يعني ان انت هو هي حركة في مقابل الشيطان حركة.
جه- الشيطان غلبك اجري وراه واسبقه مم.
ما تستسلمش راغمه فيه أقع وقوم وقع وقوم مم.
يقول لك افضل كلمه واحد من السلف كان بيقول كده افضل كلمه اخذتها عن عالم مم.
اذا وقعت قدمك في وحل فلا تدعها تدعها اتركها ت- ت- يعني تزيد مم.
انما ايه انا ماشي ففي مكان في وحل فرجلي وقعت فيه كده الحذاء بس قوم اغسله خلصت انما ما تقعدش تقول ايه ده وحلت فتسيب نفسك لغايه ما كل شيء راح يمكن يفسر لنا المعنى ده لو أكدت هذا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم آه، حينما يقول العبد آه، رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي قال يغفر.
علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي مم. فيذنب مرة أخرى وبعدين ابن آدم فهيرجع تاني يقول علم عبدي أن له رب يغفر الذنب يا رب اغفر لي يقول آه، إيه ده هو عارف إنه ملوش غير ربنا وما عارف إن هو كذا كذا كذا مم.
قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء يا الله أكبر يا مم.
لا ربنا كريم قوي الله أكبر لو احنا محتاجين ان المعاني دي تبقى طول الوقت كده نغذي بيها القلوب علشان الاحباطات المستمره ولذلك أنا برضو بقف عند قول الله تبارك وتعالى في قضية الحب من أحبهم الله سبحانه وتعالى في القرآن يعني إن الله يحب مثلا القوامين الصوامين اللي هم في- غرقانين في الطاعة مثلا صح التعبير لكن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أنت عارف أنا أقصد إيه فسر لنا
شوف أول حاجة ده يفسرها كلام سعيد بن المسيب لما بيقول إن العبد الأواب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب الله الله الله الله إلى ده أن يتوب الأواب.
الله توبة. الأواب اللي هو مين بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب الله أكبر ده مقام عالي أوي أوي أوي ده النبي ومع ذلك هو اللي بيذنب ويتوب هو الذي يذنب ثم مش يتوب.
اللي طبعا في حق بيقوم.
الانبياء المشكله مم.
طبعا في حقنا احنا مم.
اللي هو ايه وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل آه اواب هو ده هو ده مم.
اواب اللي بيعمل ايه سعيد المسيب بيقول كده ده بيذنب وبعد يتوب ويذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب الى ان يختم الله له بالتوبه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون هي مسته في ايه في سرعه الاوبه الاوبه دي الرجعه حتى لو مع تكرار الذنب حتى اه بس حتى لو كذا سرعة ما القيام من عبد الله والنهضة وله ذنب آه، ينهض.
يعتاده الفينة بعد الفينة مم.
إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر هو ميزته إنه ما بيسيبش نفسه لحظات الغفلة كتير إنه بيلحق نفسه عشان كده أذنبت ذنبا واخد بالك إن الحديث ده إيه هل دي بت... مع الوقت يعني كثرة الذنوب مع كثرة التوبة طبعا عن غير عمد يعني آه، لضعف النفس هو مش عايز يذنب لكن بي... بيقع د- مع الوقت ه... هتخليه يفرق الذنب بيتأخر ويتقدم في الطاعة آه.
يعني يب- ت- توسع المسافة بين الاثنين لغاية ما هو فعلا ب- ب- بالإصرار ده على التوبة زي اصرار قاتل المئة نفس انه ياخد يقعد يمسك في نفسه ويحرك نفسه عايز يتوب عنده اصرار على التوبه صحيح.
فكونه ان هو كل ما بيقع مش ده في مستسلم ايه ده وهو بيقتل يعني كمل المئة هو رايح ي- ما هو دي برضو من الاحاديث اللي ب- الواحد بيقف امامها يعني يرى نفس ال- ال- النفس الانسانيه ازاي هذا التوازي بين الخير والشر صراع م- مستمر هو صادق في توبته ويتحرك اليها ف- فيقتل من يمنعه من ال- إنه طب حقيقي.
ويكمل يعني م- انا انا اشوف ان هذا الرجل بعد ما قال له لا ما فيش توبه آه، خلاص ما هو ده اللي راح يساله هو عارف يفرق بين آه، عالم دين ولا عابد وع- وعالم لكنه ربما لصدقه مع الله والحديث بعد كده ي- يبين انه عايز يتوب بجد ساقه الله الى من يدله على الخير في النهايه وفي وفي النهايه يبقى عنده الاصرار ده اللي هو علاج الاحباط وهو بيذنب ب- هو بيقتل ما- ما ما ده شيء من عجائب ال- احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عامله زي آه، آه، ال- اصحاب الغار مم.
ان لما تشوف الرجل اللي كان يهوى المراه ب- بنت عمه مم.
وخلاص يراودها عن نفسها ويبقى هو كذلك شوف الإنسان لما يبقى عنده الغفلة والغفلة ممكن تتحكم فيه إزاي وموضوع الشهوات بالذات وخلاص واتفق معاها على 100 دينار وجاب لها ال 100 دينار وخلاص تمكن منها اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه يوم ده يوم إزاي ده
إفاقة ما هو ما هو يعني بيقول أثناء الذنب ثم أهو.
حتى جلست بين شعبها الأربعة ده في- في تمكن الرواية منها خلاص يعني على شفا جرف النهار يعني خلاص وصل إلى إنه حافة هيزني الهاوية ودي ودي شهوة غالبة مم.
شهوة ال- ال- ال- ما تركت بعد الجنسية.
فتنة أضر على آه الرجال لا وخلاص هو تجاوز كل الخطوط الحمراء والمقدمات ووصل إلى إلى إلى منطقة الاقتراف يعني خلاص ومع ذلك آه، أنا برضو مش بعجب منه بعجب منها يعني يعني هي صحيح لا، اللي- مضطرة آه. هي مضطرة يعني وبعدين برضو- هي يعني ممكن هي عايز أقول إن الإنسان يعني حتى لو غلب على الأمر قدر المستطاع لا يستسلم يعمل ممكن محاولة أخيرة تنفع ونفعت ونفعت ولعلك يعني هي ممكن انت تقعد تتحللها طب هي البكاره وشرفها كامراه و و- و فلما يعني خلاص ضعفت ضعفت لعل هذا اتى بها لكن هو عمل كل حاجه مم.
وجاب الفلوس وحط البتاع وخلاص ويهواها ويقول انه قام عنها وهو اشد ما يحب الرجل المراه مم.
ايه ده بقى ايه ده ايه التقوى دي الراجل ده كان تقي رغم انه ز- عنده ذنب هو ده اذا مسه طائف ده ده انا العجيب ان الذنب ده كان من من مفارج القر- الكروب لأن فرج كان- عنها كذا فيفرج يعني عنها.
معنى ان هذا العمل مش بالوصف اللي هو قاله ده اللي يبث به دعاءه وشكواه الى ربي عز وجل آه، قبل بدليل ان إن كنت قد قبلت هذا العمل فرج ع- فانفرجت فدليل القبول واضح أهو في الحديث لكن عظمة ال- ال- الاعتراف بال- بالذنب مهما كان يعني ممكن الواحد يخجل من إنسان يحكي له إنما مع الله ما هو مطلع على هو يعني هو أعلم بكم إذا أنشأكم إذا خرجكم من بطون أمهاتكم يعني الواحد لما يفهم فالإنسان نفسه هذا كويس.
البث مهم جدا في تخليص النفس وتخفيف ع- أعبائها الدعاء نفسه بالشكل ده بالوصي يا رب عملت كذا وكذا وكذا وكذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم مم.
إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب بس شايف الدنيا يا عاملة إزاي؟
سلام.
أنا ربنا غلبان مم.
وكان يحب هذه ال- ال- الأدعية اللهم أحيني مسكينة ومتني مسكين أنا غلبان مم.
أنا أنا فيا ذنوب وعيوب وآفات فطول الوقت أنا حاسس بهذا الجانب ما فالآن- تسيبنيش لنفسي ما تسيبنيش هي دي بقى لما يقول لفاطمة وفاطمة دي ابنته وتبقى الوصية بقى النبوية الأبوية مم.
فلا تدعي أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لو وكلت إلى نفسي وكلت إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب نفسي هتيأسني إنما رحمتك أنت حاجة تانية عارف أنا بحل مشكلة الإحباط دي بكلمة واحدة مم.
أي حد يجي يقول لي ك- دايما كده أنا مش نافع أنا ضايع أنا عملت كذا أقول له بالراحة حضرتك تجوزا أسوأ خلق الله ارتحت يرتاح اقول له طب حضرتك اهلي ايه الذنوب والمعاصي والافات على النار حتف ماشي وربنا اهل ايه اهل التقوى واهل المغفره
الله بس انت يا سيدي خلاص انا معاك الشيطان متمكن منك وانت مش نافع وانت فيك كل البدع لكن ربنا ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون قل يا ولم عبادي يخرجوا عن الذين- وصف العبودية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الغريبه في عبادي مم.
يعني قل يا أيها الذين أذبوا لا تقنطوا يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم وتبقى ماشية كده ما حدش هيزعل من دي اه لو قيلت خالص فهو ده ده هو ده انا, أنا حلنا بتاع واخد الكلمتين وانا انا عامل ذنوب وما مم.
افتحش بقي خالص انما قل يا عبادي ايه ده انت عارف عب- احساس عبادي ينسب ينسبنا له ايه ده و- وايه بي- بيقول المسرفين بالحلال.
الذين اسرفوا اللي تجاوزوا الخطوط الحمراء اللي عملوا اشياء احنا يعني لو عرفت ان سين او صاد او عين عمل الحاجات دي الواحد يا عم بقى ده انت ايه ده ينفع؟
وهناك في آخر الفرقان آه، وعباد الرحمن ويبقى منها ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب ولا إلا من تاب وآمن وعمل عمل عملا صالحا فاولئك يبدل يبدل الله سيئاتهم حسنات يا مم.
جماعه احنا فاهمين غلط يعني مم.
بص القران بيودينا في حته وحته ثانيه انت عارف حاجه وقفت معايا قوي موقفين كده واحده في القران والثانيه في في سنه النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الرحمه دي وان احنا نعالج الاحباط في المعاني دي مم.
شوف سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم الخليل آه، في نفس الوقت لوط عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام نبي يرسل الى قومه قومه دول بيعملوا ايه شذوذ مم.
وحاجه تون مقززه جدا السيئات ما سبقكم بها من أحد من من العالمين فحاجه يعني خلاص الواحد لا- يعني الم- المشاكل دي يعني بيبقى حاسس انه مش مم.
قادر يتقبلها بسن يقول لك ايه يجادلنا في قوم لوط ايه ده مم.
يعني هل هل انت متصور ان في النهارده حد شيخ رباني ولا عالم يجادل يجادل في شواذ خلاص ن- نخلص إيه المجتمع معنى يجادلنا في قوم لوط ان هو يجادلهم في الحق العذاب بهم يجادلنا في قوم ادهم يا رب مهله يمكن يكون كذا يكون وضع كذا ما هو حليم اواه منيب شوف قد ايه عنده ده بيعملوا اشياء صعبه جدا وخلاص بقى وما حدش عمل الكلام ده قبليهم ولابد ان نخلص الدنيا والبشريه والكون من هذه القاذورات سيدنا ابراهيم يجادلنا في قوم لوط رحمه إن إبراهيم لحليم أواه منيب والتانية لأواه حليم مم.
لأواه حليم يقول لك إيه بقى في التركيبة دي مم.
مش معنى قالها كده قال لك أواه لي حليم على أذى البشر يا سلام بينه وبين ربنا الله.
يا يطلع كل المواجع بس على فكرة الأولى تجيب التانية اه مش كده أو تجيب التانية طبعا آه، آه.
ان الواحد لما يفضفض مع ربنا والشكاية مع ربنا مم.
ويطلع كل الضغوط والمشاكل يبقى حليم على ما فيش خلاص ان ربنا بينزل السكينة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة ودي عليهم.
بتؤكد معنى أن مهما بلغت أمام الد- الدعاة يعني ضاقت بهم الأرض ورأوا الذنوب ورأوا الظلم لا ينظر إلى الناس نظرة انتقام إنما نظرة شفقة ومحاولة أخي يعني أنا بشوف سيدنا آه، نوح وهو ابنه وحال بينهما الموج فكان وهو في, في, في بيغرق وخلاص وقال له قبل كده إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون وبعدين يقول له يا بني اركب معنا يعني يحاول وبعد ما يحول الموج يدعو
وفي شوف الأمل- الامل ممتد في في الى مع الله سبحانه ده ده هل نقدر نحط نحطه تحت عنوان حسن الظن بالله سبحانه اه وتعالى طبعا المعرفه الحقيقيه بالله تبارك وتعالى انك طول الوقت ترجو للناس الخير والهداية ولا تقنط ابدا من ذلك اهو هو مثال سيدنا نوح ده بيجسد المعنى ده يجسد ان هو رغم انه يعلم وهو عشان كده ربنا سبحانه وتعالى راجعه في ذلك مم.
لكن شفقة الانسان ينبغي ان إن الداعية يكون كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انه انما انا لكم بمنزلة الوالد و- ووظيفة الانبياء دي وظيفة الدعاء من بعد ال- ورثة الانبياء فبالتالي المعنى ده شفقة الاب ان انا اشفق على الناس اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون لا ده ده الدعاء ده جه في آه، لحظه فرصه الانتقام مع فرصة الانتقام في احد ومعروض عليه الانتقام من من الله يعني ينزل ملك الجبال فيحييه ان هو في ان الآخر الله خالص قد سمع له ان يصنع ذلك آه، إن قول- هو قول ولو قومك لما يكون والنبي صلى الله عليه وسلم لما يؤذى في أحد وتشج رأسه وتكسر ثنياته أسنانه ففي وقت زي ده ها لن يفلح ق- ق- قوم فعلوا هذا ب- بنبيهم ليس لك من الأمر شيء اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون الله الله الله ما- ملناش في دي بقى مم.
ملناش ان نحكم على الناس يعني احنا طول الوقت ننظر الى الامور ب- بالمعايير الربانيه العاليه دي هتغير منا حاجات كتير يعني اي منهج دعوي بالمناسبه بقى ما احنا بنحلل وعشان نخرج ب- بفوائد واقعيه اي منهج دعوي آه، يعني يورث اتباعه الاستعلاء على الناس باسم الدين يبقى منهج بعيد عن منهج النبوه ومنهج الانبياء ومن او الدعوه الحق يعني ان هو من قال هلك الناس فهو اهلكهم وهو اهلكهم مم.
ان انا طول الوقت مش عليا ان انا انظر ل- لنفسي ولا لمتبوعي ولا لي لي بنظرة علو ده- دي دي الطباع الفرعونية طباعة المستكبرين يعني والجبارين الداعية آه، لا يتبنى آه، آه، آه، يعني خطاب استعلائي أو نظرات الغير للمجتمع يعني ممكن السياسي يحكم على المجتمع من منظور سياسي آه، عالم الاجتماع يشخص ويحلل م- من خلال منظوره لكن الداعية له له رؤية مختلفة من خلال القرآن وال- والسنة وقصص الأنبياء وطبيعة المجتمعات لا يت... لأن دي كلها تبقى نظرات وقتية مرحلية ها ربما ب... ل- يعني من خلال أجندات وتوجهات معينة إنما الداعية فضاؤه أوسع بكثير لأنه يتعامل السياسي رسالي يعني وشوف السياسي مم.
يعمل ايه السياسي ان فرعون علا في الارض جعل اهلها شيعا علا في الارض مم.
يتكبر ويستعلي اتنين جعل اهلها شيعا يفرق يسد يستضعف طائفة منهم يظلم ويتجبر انه كان من المفسدين رسالته كده الداعي يعمل الاربعة عكس الاربعة دول هو دي رسالة الدعوة على متواضع وقف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين لسه بنقول اتنين اعتصام واعتصموا يلم فقد تفرق الأمور السياسية الناس لكن الدعوة هي اللي تجمعهم الدعوة الدعوة اللي تؤلف القلوب يبقى من الخطورة إن إحنا ننزل من مقام الدعوة إلى مقام النظريات السياسية نضيقها ويبقى الكلام بقى باسم الدين أو جعلنا الإسلام حزب من الأحزاب شفت وب- وبيحق مع الوقت بنلاقي إن هذا الفرز ممكن ينزل تحت قول الله تبارك وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون فرحون ويحصل التلاعب ولما يحصل تفريق دي طامة كبرى سيدنا هارون يرى انه آه، بني اسرائيل يتخذوا العجل ها ويعمل موازنات للامر ويرجع له سيدنا موسى إيه ال- ازاي يعني سكت على الكلام ده ازاي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي الحرص على ال- ال- الوحدة والتماسك لانه طول ما حتى لو كده في كان شيء من ال- من شيء الشر من الخ- الشر الكبير لكن بي- في التوازنات الشر ده شر الفرقه هيترتب عليه اشياء مش معنى كده ان اكيد ان ان الشرك اشد نعم لكن هنا الرساله خد حتى بالك.
يرجع موسى حتى يرجع آه، آه.
اه يعني هو عامل حسابه ان هو دلوقتي مش هيقدر يعمل حاجه آه.
ان هو بقواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان ينك منكرا فيترتب عليه منكر اشد مم.
فهو مش عارف يلمها ودي ودي ليها تفاصيل في ال- في اصول ال- الشريعه الشريعه احنا عندنا اربع مراتب آه.
آه. نقولها للناس بسرعه مم.
عشان في مشاكل واقعيه كثيره ما مم.
بيقروهاش كده مم.
احنا عندنا اربع احوال الحاله الاولانيه ان انكر منكر فيترتب عليه منكر مساوي مم.
يعني ايه قلت له واحد ما تشربش سجاير راح شارب آه، معسل ولا مش عارف آه، كاس شيشه كده ما عملتش حاجه يعني مم.
قلت له ما- ما تس- ما تشوفش الحاجات دي راح شايف حاجه قريبه منها مع- كده يعني مساوي قال لك ده عبث انت انا يغلب على ظني وطبعا كل الامور دي امور تقديريه مم.
بس يغلب على ظني ان ال- الانسان ده لو عملت كده هو مكابر شويه هو آه، كذا طب اتنين ان انكر منكر فيترتب عليه منكر اشد يحرم يحرم بقول لواحد آم، بلاش الاغاني دي راح سبب لي الدين وانا عارف ان هو انسان يعني واضح عليه ان هو فيه كذا مش وكذا.
هو ده المدخل اللي ادخله ادخله منه خلاص، اذا ما اردت كانش الجهاد.
كده كنت ممكن اتكلم معاه الاول والطف معاه وأح- واعمل معاه كلمه الحلوين ولا كلهم وما كلموش في في الدين ربما خالص خالص نعم.
احتويه واتكلم معاه لما الاقيه بي- يعني واضح عليه ان هو عنده مشكله معينه بسبب كذا الدعوه بالحال قبل المقال اه طبعا ربما يتاثر ببعض بحسن العلماء الخلق والتعامل بحسن الجيد.
الخلق فينفتح قلبه لما اقوله بعد ذلك الحاله الثالثه ان انكر منكر فيخف المنكر مم.
يعني هيقل شويه قال لك يلزمك ان تنكر الحاله الرابعه ان انكر منكر فيزول المنكر كل دي تقديري عشان كده في درجات ال- آه، المنكر في في نص الحديث من راى منكم منكرا يغيره فليغيره بيده بيده بلسانه بقلبه اه يعني اذا اذا اذا في المنكرات درجات الشرعية.
الدرجات دي مش كلام اهل الاصول لا ده ما ما ما بناء على نصوص شرعيه واضحه وصحيحه يعني لأن كل حاجة لازم تقدر بايه بمقدارها الشرعي وتتحسب صح لأنه في الآخر خالص ما ينفعش إن الأمور دي توزن بموازين ال- العواطف فقط مم.
أو إن أنا الأيديولوجيات فقط ما بتتحسبش كده عندنا بتتحسب بموازين شرعية والرؤيه الفرديه تختلف عن المهمات الكبرى يعني لما بتتكلم في في في مجتمع فما ينفعش ال- آه، فتوى تتعامل العامة ب- دي ب- مش- ب- بمغامره مثلا يعني فتوى العامة تختلف عن فتوى الشخص مم.
ولازم نحط ه- حاجات في الضوابط في فرق ما بين الحكم وما بين الفتوى مم.
الحكم ده شيء عام يعني يجي يقول لك ما حكم ان نصنع كذا يعني في فرق الحكم انا ممكن اتكلم كلام عمومي لكن لما الشيخ مصطفى يسالني هساله على شويه تفاصيل هساله على صحيح.
تفاصيل هل ال- ال- اللي انت هتعمله ده هيترتب عليه كذا هل قرايتك للموضوع كذا هل انت في المكان المناسب هل انت في المناخ المناسب هل انت عندك القدره على انك تعمل كذا هل عندك العلم الكافي عشان يجي واحد يقول لي مثلا ايه انا عايز ارد على شبهات آه، مثلا فلان او علان او سلان على الموقع الفلاني او على كذا طب حضرتك انت دارس الموضوع ده كويس آه، ولا انت داخل عليه بصدرك ما ينفعش ان انت ما تبقاش متاهل ليه لازم يبقى عندك العلم والحكمه واللين والرفق عندك آه، في أشياء ادوات معينه والا هو جاي يزيل منكر يعني اوقع يعني نفسه في منكر منكر اكبر أشد.
وفتح باب شبهه جديد افتقاد البوصله دي هي اللي مم.
بيوقعنا في مشاكل مم.
وارتقاد الرؤيه دي هي اللي بيوقعنا في مشاكل انه انه في المناخ اذا كان مناخا مضطربا فمحدش بيسمع حاجه ومحدش هو كل واحد عنده رؤيه ومسيطر عليه الضوابط الشرعيه دي هي اللي بتوصل عشان كده قلنا تانية الكتاب البوصله انا في الاخر خالص انا بطلع نفسي او جرد نفسي عن هوايا مم.
ممكن يكون ليا هوى في احد القولين مم.
او احد الاشياء لكن بجرد نفسي وابتدي اعمل هذه النصوص لو فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال ايه ما لا تفتئت على الامر ولا تستعلي عليه وما تقولش كان لازم هيقول كذا بال- بالمناسبه دي عشان برضو نرجع لصلب الموضوع لان الكلام فيه بركه وفيه خير وبيتفرع لامور برضو جيده ومهمه جدا آه، في في زمن الفتن آه، بنلاقي كان بنلاقي الصحابه او التابعين يعني آه، او حتى في نص النبي فتنه القاعد فيها خير من القائم ها يعني يعني آه، يعني التعامل مع لحظات الخطر له فقه وله ضوابط ومش اعتباطي وم- يعني إيه، متى يسكت العالم ومتى يتكلم ومتى ي- يشارك ومتى يحجم دي مسألة على على ضوء الشريعة وليست متروكة لأهواء النفس ولا لحكم الغير عليه
أولا النبي صلى الله عليه وسلم وضع آه، أشياء معينة حطها لنا منارات لتقييم هذه الأمور أول حاجة يا جماعة بلاش حد يحتكر الحق وبلاش حد يحتكر هي وجهة دي, النظر هي دي احتكار الحق دي بالكاف يعني آه احتكار احتكار مم.
انه هو يحتكر الامر ويرى انه هو و- وما دونه خطا ما يعني كانه على برض المع- المعاني الفرعونيه دي ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد وممكن يدخل في آفة دي وهي إعجاب كل ذي رأي برأي واو، ما دي آفة ما هي دي مم.
ما هي دي بالظبط الاعتداد بالنفس ورؤيه النفس ورؤيه ال- الامر وم- ووزنه بهذه الموازين مم.
اول شيء ان انت ما- ما تستعليش لك وجهتك بيقولوا كده الناس في الفتن اربع مم.
واحد عنده معلومة يبني قوله على المعلومة اللي عنده ممكن تكون معلومة على فكرة مش دقيقة مم.
أو ممكن ما تكونش معلومة مكتملة بس خدها من من الرؤية دي ففي ضوء واحد اتنين تلاتة راح بنى رأيه رأيه مبني على على شيء معين عنده واحد عنده معلومة مغايرة عكس فبنى رأي مغاير على ذلك واحد التالت لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يقعد مع ده يقول لك اه ده كلامه صح يقعد مع ده يقول لك لا ده كلام ده التاني ده اللي صح إيه إيه إماعة إماع هو مش هو ما عندوش اصلا آه، مع يعني رؤيه وما عندوش آه، شيء هو ماشي وسط الناس واحد ما عندوش المعلومه اصلا ادي الاربع حاجات الاول والثاني على ما اجتهدت اجتهد في ضوء المعلومات والحاجات اللي عندك مم.
الثالث اسكت اسكت لا شمال ولا يمين مم.
الرابع هو اصلا ده حاله لان هو ما يعرفش حاجه نعم.
ف... فالاثنين دول اللي ما عندوش معلومات واللي اصلا مع... يعني ماشي في النص الحل الشرعي ليه من صمت نجا اسكت عارف احنا واحنا بنتكلم دلوقتي في قصه مريم مم.
ما دام جت الحاجه في استراتيجيه كده لمواجهه الفتن ومواجهه الازمات في ضوء كلام مريم وشوف هت... بسرعه ال- المعاني بسرعه كده في احنا النقاط.
احنا عشان عشان- وقتنا انتهى نقولها كده اخر بسرعة.
واحده آه، هي هم كانوا سبع حاجات كده بنقولها مره تانية لكن مم.
اخر حد فيها فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيه هي في مصيبه وهيجوا دلوقتي يقولوا له ده انت ده انت ده انت اسكتي ما تتكلميش لأن الفتنة المعروضة كبيرة جدا وده ده احنا بننهي بننهي بيه لقائنا معروضة جدا وكبيرة جدا لن ينفع معها في هذه اللحظة كلا أي دفاع من مريم فلذلك فأشارت إليه ما- ما كانش ينفع أي تدافع عن نفسها بأي شك وأراد الله لها أن تسكت أمام الفتنة لأن ال- لله تصاريف أخرى و- ولله في خلقه شؤون بشكر فضيلة الشيخ الداعية آه، أخي وحبيبي الشيخ هاني حلمي على هذه ال- يعني هذا التطواف الجميل في هذه الحلقة وبشكر حضراتكم وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في حلقة آه، أخرى نلاحق فيها بإذن الله وحوله وقوته آفات النفوس وعيوبها والله المستعان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صلاتنا وسلامنا
يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة بعد قليل على يوتيوب